قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد لما أقول لك إن رمضان بعد أيام يا ترى اللي بيحصل في قلبك إيه يا ترى رد فعلك من جواك من أعمق أعماق قلبك إيه طب لو قلت لك إنك أنت بعد 3 أيام بعد 72 ساعة هيجي لك مليون جنيه هيحصل لك إيه لو قلت لك إنك أنت بعد 72 ساعة جاي لك عريس هيحصل إيه لو قلت لك إن أنت بعد 72 ساعة هتتجوز أو هتتقدم أو هتخطب هيحصل لك إيه الحدث الأخطر من أي حاجة يا إخواني في خلال 72 ساعة بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله هنكون في شهر رمضان بإذن الله ده لقاء الحبيب بالحبيب الحبيب اللي بقاله 11 شهر مفارقنا اللي ما بيجيش في السنة غير مرة واحدة لو الوزير أو حد بينك وبينه كل سنة مقابلة بتفضل تكتب الطلبات اللي أنت عايزها منه من السنة للسنة يا ترى يا جماعة ده لقاء الحبيب بالحبيب وده الشوق الصادق لرمضان إخواني في الله بدأ العد التنازلي الخطير بدأت الاستعلانات النهائية لشهر رمضان كعب بن مالك لما تخلف في غزوة تبوك بيقول بيحكي قصة تخلفه عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وكنت أنزل إلى السوق كل يوم وأرجع ولم أشتري شيئا لا جبت السلاح ولا جبت السيوف ولا جبت أي حاجة وأقول أنا قادر على ذلك إن شئت وقت ما احب اجهز هجهز وقت ما احب الحق بالنبي الحق عليه الصلاه والسلام انا قادر على ذلك ان شئت الكلمه اللي بتضيع اي حد يقولها يا جماعه الكلمه اللي بتخليه يخسر الموقف اللي هو فيه انا قادر على التراويح ان انا اقف ثلاث ساعات كل ليله ان شئت انا قادر ان انا اختم المصحف كل 10 ايام ان شئت انا قادر ان انا اصوم ال 30 يوم واعتكف العشره الاول ان شئت يا جماعه مش عايزين نعيش في الوهم عايزين ندخل رمضان واحنا مقدرين قيمه رمضان عايزين ندخل رمضان واحنا مفتقرين الى فتح الله اوعى تبقى زي رماة احد لما شافوا الغنيمة سابوا الجبل ونزلوا اوعى تنزل من على جبل رمضان لو شفت اي غنيمة اوعى اي غنيمة تلفتك من على جبل رمضان اوعى جبل الاعمال الصالحة الشاهق اللي انت هتبقى عليه لو شفت اي دنيا عارضة او اي شهوة عارضة تنزل من على جبل عشانه عايزين نبقى زي الجيش لما قائد الجيش يقول للجنود جنود انتباه كله يقف انتباه رمضان جاي يقول لأمة محمد أمة محمد انتباه كله يقف انتباه عبد الله بن حذافة السهمي لما الروم أصروه ودخل على ملك الروم فملك الروم قال له تنصر وأعطيك لما عرف أنه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له تنصر وأعطيك نصف ملكي وأشركك في النصف الآخر قال له والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك على أن أترك ديني طرفة عين ما تركته أنا عايزك تقول في رمضان أنا عايزك تقولي في رمضان والله لو أعطيتني ملكك وملك الدنيا كلها على أن أترك مصحفي في رمضان طرفة عين ما ما تركته إخواني في الله أنت عارف لو انطلقت في رمضان هتفوز بإيه أنت عارفة لو ضيعت رمضان هتندمي قد إيه ضيعت رمضان اللي بيضيع صلاة من الصلوات لما بيصليها فتقذف في وجهي وتقول ضيعك الله كما ضيعتني أنا خايف على كل واحد ضيع رمضان خايف على كل واحد استهترت برمضان خايف على كل واحد ما عرفش قيمة رمضان إن رمضان لما يضيع منه رمضان يقول له في الآخر ضيعك الله كما ضيعتني كأن بكل ممثل مثل تمثيليه في رمضان رمضان بكل مغني غنى أغنية في رمضان بكل واحد فتح قهوة في رمضان بكل واحد راح يعيش في المصايف في وسط بيئة الغفلة في رمضان كأن برمضان بيقول لهم ضيعكم الله كما ضيعتموني إن لم يتب الله على أمة محمد جميعا ربنا يقبلنا جميعا على ما كان منا ويغفر لنا جميعا على ما كان منا إخواني في الله أنت عارف هتندم قد إيه لو ضيعت رمضان يا ولها اللي تبرجت في رمضان يا ندمها لما تشوف يوم القيامة ضيعت إيه لما ضيعت رمضان يا جماعة الواحد بيتعجب من الحال اللي قاعدين في المصايف دلوقتي بيفطروا او هيفطروا مع انغام المعازف واخر الالبومات ويتسحروا يعني وسط الاختلاط والبلاجات وال... عايشين في بيئه غفله في اخطر موسم يقظه رايحين يعيشوا في بيئه الغفله بيضيعوا نفسهم ولا ايه؟ بيستهتروا بموسم رمضان ازاي يا اخواني؟ ازاي؟ كان امبارح عندي درس بجانب احد المصايف سبحان الله كل دول كل دول رمضان بعد 72 ساعة وهم مرابطين هنا وهم قاعدين هنا نسأل الله العافية انت عارف لو انطلقت في رمضان هتفوز بايه اخواني الريان يناديك الريان يناديكي الريان بكل أصناف النعيم اللي فيه بيناديك الريان بكل أصناف البهجة والملذات اللي فيه بيناديكي نداء الريان هتستجيب لي قد إيه لما الريان هينادينا في شهر رمضان هنستجيب قد إيه لما الريان نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عمل إيه الرسول ودع رمضان بالوصال 48 ساعة ما أكلش غير بق غير شربة ماء عليه الصلاة والسلام شغل بالله عن كل شيء مش عايز يضيع لحظة في وداع رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل ايه في رمضان الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بالصحابة قيام الليل التراويح صلى بيهم من العشاء للفجر روحوا بيتهم مش عارفين هيلحقوا اصلا يص- ي- يتسحروا ولا لا قبل صلاة الفجر اخواني في الله اخواني في الله رمضان جاي يا جماعه رمضان جاي يحل اكبر مشاكل في حياتنا رمضان جاي يحقق اعظم احلام في حياتنا رمضان جاي يوصل بين قلوبنا وبين كتاب الله تاني رمضان جاي يرجع النور لقلبك ولقلبك تاني رمضان جاي يوصل بينك وبين ربنا تاني رمضان جاي يفك الموازين حسناتنا تاني رمضان جاي يصنع منا انسان جديد رمضان جاي ينقذ الأمة من عقبة ذنوبها ومكر أعدائها رمضان جاي يا جماعة رمضان جاي عشان ينمي فيك عزيمة رهيبة تتصل بيها بالله سبحانه وتعالى رمضان جاي رمضان جاي يحقق أعظم أحلام حياتنا اسمع بقلبك معايا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان يعني لسه يعني احتمال يبقى التلات المغرب ده أهو لو رمضان لو الرؤية قالت إن رمضان الأربع واحتمال يبقى اليوم اللي بعده يعني تخيل لسه ما صلناش تراويح لسه ما صمناش لسه ما حدش عمل حاجة إنما رمضان جه في الكون كله إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب أنت عارف يعني إيه فتحت أبواب الجنة لما قصر من أصول الأغنياء يبقى مقفل الباب بتاعته أحسن واحد الفقراء يجوا بقى ورا بعضه ويتعبوه وكده عايز صدقة وده عايز مساعدة وده عايز معونة لما يجي رمضان يفتحوا باب القصر ويجيبوا حد يقرأ جوه وكل اللي عايز يدخل يدخل كل اللي عايز يطلب يطلب كل اللي عايز ياخد هياخد كل اللي جاي هياخد كل اللي جاي هيقبل كل اللي جاي هيفوز كل اللي جاي هيعطى فتحت ابواب الجنه يعني ايه كل ناجح يا جماعه عارفين لما يجي قرار لكليه من الكليات في سنه من السنين نجحوا كل الطلبه حتى اللي كتب اي كلمتين هينجح يقوم الطالب اللي مرضاش يدخل لما يشوف النتيجه يتقهر يقول يا ريتني قبلت يا ريتني دخلت هو ده رمضان رمضان يا جماعه كل اللي جاي هيقبل الابواب مفتوحه كل اللي عايز يدخل يدخل يعني انا مش بقول لك ابواب نادي بيتدخل بكرنيهات ب 30 40 الف جنيه في السنه و- و- واتقال انها مفتوحه ولا ابواب منتجع سياحي بيتدخل برضه بتصريح واتقال انها اتفتحت ده انا بقول لك ابواب الجنه اتفتحت يعني مش بقول لك ابواب وزير الناس واقفه ده عايز تاشيره وده عايز طلب وده عايز طلب نقل وده عايز تعيين والابواب مقفوله وفجاه الابواب اتفتحت كل اللي عايز ياخد تاشيره يدخل ده انا بقول لك ابواب الجنه اتفتحت ابواب النعيم اتفتحت فتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب كل حاجه في رمضان بتزقك لقدام مفيش حاجه بتجيبك لورا ابدا لو ربنا كان يريد انه يعذبك ما كانش قفل ابواب النار في رمضان اوعى ربنا يغلق الابواب وانت اللي تفتحها على نفسك والعياذ بالله وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وصفرت الشياطين ومرضت الجان انت مش عارفه الشياطين مبهدلاك قد ايه انت مش عارف المشاكل اللي في حياتك مع مراتك واصحابك ونفسيتك وال والوساوي كل ده بسبب الشياطين انت مش عارف الشيطان اكتر حاجه نجح فيها ابليس انه يضيع الناس من غير ما يحسسهم ان هو موجود تخيل الصلاه في رمضان من غير خنزب اللي بيوسوس تخيل يا اللي بتعمل معاصي سر وبتقع فيها مفيش تزيين مفيش شيطان يزين لك اصلا ساعتها تقدر تسيب المعصيه ساعتها تقدر تخشها في الصلاه ساعتها مفيش همزات شياطين مفيش حد بيقلب اللي حواليك عشان يتريقوا على التزامك او يتريقوا على نقابك عشان يمنعوك منه يا جماعه العباده خلاص مش دول اعدائك اهم يلا انطلق بقى ونادى منادي يا باغي الخير اقبل يا اللي عايز تعمل طاعات ما كنتش قادر عليها قبل رمضان رمضان هتعان هتعان يا جماعه الامه بتطيع ربنا في رمضان طاعات الواحد بيتعجب لو جبنا الناس اللي في الشارع دلوقتي قلنا لهم صوموا كده من بره رمضان 30 يوم وهتقوموا تراويح قيام ليل 30 ليله وهتختموا القران مره مرتين وهتكفوا واللي قال الوتريه تقعدوا في المساجد يا جماعه ما حدش يقدر يعمل كده بره رمضان الا نادر تخيلوا بقى ان الامه كلها بتعمل كده في رمضان مين اللي قدرهم الله رمضان فيه معونه يا باغي الخير اقبل الطاعات اللي ما كنتش قادر تعملها هتقدر العبادات اللي كان نفسك فيها ومش عارفه تعمليها تقدري ما تقولش لما نيجي نقول جدول رمضان ما تقولش جدول رمضان صعب والكلام لا ده هتعان من الله عبادات رمضان ليها طعم تاني صيام رمضان له طعم تاني قيام رمضان له طعم تاني يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر يا اللي عندك ذنب زلك يا اللي عندك ذنب منعك من دخول الالتزام يا اللي عندك ذنب معطلك في الطريق يا اللي عندك ذنب خرجك من الالتزام بعد ما التزمت يا اللي عندك ذنب مقطع كبدك هتقدر تسيبه في رمضان باذن الله يا باغي الشر اقصر هتعان على ترك المعاصي وذلك كل ليله اخواني في الله اخواني في الله لو ما دفعناش مهر الجنه في رمضان هندفع مهر الجنه امتى رمضان جاي يحقق اعظم احلام حياتك ابواب الجنه الثمانيه مفتوحه ادخل بقى ادخل وعيش في الجنه رمضان جاي يحل اكبر مشاكل في حياتك وفي حياتك اكبر مشكله في حياتنا العتق من النار يا جماعه ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله يعني ايه لو جبنا برنامج وقلنا جوائزه في رمضان 100 حجه و100 عمره الناس هتقتتل عليه 100 حجه كل يوم ثلاث حجات وثلاث عمرات يا اخواني كل ليله عتقاء من النار بالالوف بل قد يكون بالملايين يا اخواني وفضل ربنا لا حرج فيه يعني انت عايز انا عايزك تقدر كل مشكله حق قدرها في مشاكل وفي مشاكل يعني مشكله ان انا عايز اغير عربيتي واجيب عربيه full options غير مشكله ان انا عايز اجيب شقه تمليك واخلص من شقه ايجار غير مشكله ان انا عايز اسدد شيك عليا هتحبس لو ما سددتوش غير مشكله ان انا هقع في جهنم لو ما تغفرليش لو ما تعتقتش من النهر هالتهب عليا قبري والعياذ بالله هتحرم من نعيم الجنه والعياذ بالله لو لم اعتق من النار مشكله النار مشكله النار هتعملي فيها ايه الصوم جنه الصوم جنه جنه يعني وقايه زي درع من النار ومن الشيطان مشكله مشكله القبر هتعمل فيها ايه للصائم فرحتان الفرحة الثانية حين يلقى ربه يعني في القبر بتاعه قبور الصوامين أفراح قبور القبور اللي حواليه ممكن تبقى اهوال وهم قبورهم افراح رمضان مشكله العتق من النار ديت احنا المفروض نفضلها عمرنا كله هنفضلها 30 يوم هنفضلها 30 يوم رمضان جاي يجدد العزم تاني على الطاعات تاني في حياتنا خالد بن الوليد في غزوه مؤته اتكسر في ايده تسع سيوف تسع سيوف بقى ماسك صفيحه يمنيه في الاخر يحارب بيها تسع سيوف اتكسروا في ايده انا عايزك يتكسر في ايدك في رمضان تسع سيوف وانت بتجاهد نفسك وانت بتجاهد نفسك المرأة اللي راحت للرسول عليه الصلاة والسلام المرأة السوداء اللي بتسرع وتتكشف يا رسول الله انا اسرع واتكشف ادعو الله لي ان يشفيني إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة أدفع عمري كله صبر يا رسول الله بس أخد الجنة الوقت أنا مش بقول لك ادفع عمرك كله صبر وتاخد الجنة أنا بقول لك ادفعي 30 يوم صبر وتاخد الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا 30 يوم في تبوك المك... ال- الوقت اللي ربطوا فيه بقى حوالي 30 يوم في تبوك استحملوا العطش والجوع والرياح اتسموا جيش الأمراء مين جيش الأمراء بتوع رمضان مين جيش الأمراء اللي هيصبروا ال 30 يوم بتوع رمضان الصحابي اللي رمى التمرات وقال إنها لحياة طويلة مين يرمي التمرات ويرمي الدنيا وينطلق على رمضان وينطلق على ثمان أبواب من جنات الرحمن مفتوحين بكل ما فيهم من ملذات ومباهج إخواني في الله رمضان جاي رمضان جاي يوصل قلبك بكتاب الله تاني رمضان جاي يوصل ما بينك وبين كلام الله سبحانه وتعالى تاني كلام الله كلام الله يا جماعه احنا يا اخواني مش قادرين نحس يعني ك- نعمه المصحف اللي احنا ماسكينه بايدينا نعمه المصحف في بعض الدول يعني بعض الناس اتسجنوا وكان يعني يعني فيهم ناس صالحين عايزين يحفظوا القران مش عارفين يعملوا ايه وفي امراض شديده جدا في الجلد بتيجي في, في السجون فكان بيتصرف لهم مراهم يدينوا منها على الامراض الجلديه فعايزين يحفظوا القران مش عارفين يعملوا ايه بقى اللي بحافظ صوره يكتب بالمرهم الصوره على الحيطه عشان الناس تقراها وتحفظها ويؤثروا حفظ القران على العلاج وعلى التخلص من هذه الالام احمد ربنا ان في ايدك مصحف بتقرا فيه احمدي ربنا ان الوقت اللي بيكلمك وبيقول لك قومي قومي عشان الجنه مش قومي عشان حاجه هايفه مش قومي عشان حاجه ما تستاهلش الراجل المصور اللي قعد شهرين ليل نهار مرابط قدام بركه في غابه ليه عشان السمك وهو بينط كده يصور دب وهو جاي ياكل سمكه ويلقطها وهي بتنط قعد شهرين شهرين 60 يوم عمال اقط الصوره انت الوقت 30 يوم عشان الجنه ده بيتعب عشان ايه وانت بتتعب عشان ايه وانت بتتعب عشان ايه آه، اساهيره اساهيره تاكيو اساهيرا اللي هو الياباني اللي عمل اول محرك موتور ياباني قعد 17 سنه في ايطاليا يشتغل في ورشه ليل نهار عشان يصنع اول محرك ده عشان دنيا عشان عشان منفعه دنيويه امال عشان تمن ابواب من الجنه مستعدين ان احنا نعمل ايه عايزين يا جماعه ندخل على القران بقلب يا اخواني بقلب صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مما تحبون الايه دي عملت فيهم ايه ابو طلحه راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ان عندي ارض امام المسجد امام المسجد النبوي يا جماعه يعني الوقت مكان الهيلتون ولا الابروي يعني ملهاش ثمن اصلا يعني ما حدش يقدر يقيم ثمنها يا رسول الله وانها احب مالي الي وانها صدقه لله ارجو برها وذخرها عند الله ارجو برها وذخرها عند الله الله الله اغلى صدقه في التاريخ اتبرع بحته ارض لعل الجيل ال 30 لقرايبه اللي اتبرعوا لهم بالارض دي مليونيرات لغايه دلوقتي بسببها يا جماعه ايه قلبت انسان هذا الانقلاب احنا يا جماعه ساعات نختم المصاحف في رمضان ما تغيرناش همنا ما تغيرش فكرنا ما تغيرش طموحنا اهدافنا همتنا اخلاقنا عبادتنا كل حاجه ما اتغيرتش يبقى احنا عملنا ايه عايزين اللي بينتكسوا بعد رمضان لو كان آية واحدة من كتاب الله دخلت قلوبهم ما كانوش انتكسوا يا جماعة عايزين نعيش مع كلام الله كنت واقف ورا إمام من الأئمة بيقرأ بقى من سورة النحل قلت سبحان الله احنا ما بنخشعش في القرآن ليه ما بنخشعش ليه في كلام الله سبحانه وتعالى قلت سبحان الله ما هو الوقت احنا عاملين زي طالب في كلية حقوق مثلا عايز يدرس قانون مدني وجنائي ومرافعات و- ومخدرات و... دخلوه حضروه محاضره في كليه طب مثلا ازاي تعالج فيروس سي وازاي تعالج الايدز وازاي تعالج هو مش قضايا هو ماله وانا مالي بالكلام ده مش هيركز هيسرح ليه وانا مالي وانا مالي المسلم الوقت داخل بيفكر في الدنيا في الشهوات في الملذات في المشاكل يدخل يلاقي كتاب بيقول له ازاي توصل لربنا ازاي ترضي ربنا وانا يا اخواني احنا وجهتنا مش هي اهداف القران هنخشع ازاي هنخشع ازاي يا جماعه يا جماعه تخيلوا لو كان اللي بيتقري في الصلاه كيف تصبح مليونير في اسبوع يا نهار ابيض كانت الناس كسرت بعض عشان يدخلوا الجامع ومين اللي يقف في الصف الاول عشان يسمع يا اخواني الله تكلم الله تكلم يعني ايه لو دكتور ماده قال للطلبه انا هدي محاضره قبل الامتحان ده كله يقتتل عليها لو د- اعظم دكتور في العالم بيعالج فيروس hepatitis C وقام جاي وقال انا بعالج فيروس الكبد الوبائي دوت بتاع C دوت والعيانين هيسمعوا المحاضره بتركيز شكله ايه لو بيل جيتس اغنى راجل في العالم الف كتاب ازاي تحصل على ثروه عظيمه محبي المال هيطلبوا الكتاب ده ويدفعوا فيه قد ايه يا جماعه في بعض اساتذه التنميه البشريه المحاضره بتاعته ب 1000 جنيه محاضره ساعه ب 1000 جنيه وبيدفع الالوفات والناس بتدخل عشان تسمع سبحان الله سبحان الله سبحان الله يبقى اذا اخواني في الله يعني القران لما الله تكلم اصل ده خبير في المال بيل جيتس وده خبير في التخطيط بتاع التمام بشريه وده الحكيم الخبير تكلم القرآن له روشتات بتعالج كل مشكلة في حياتك في دينك ودنيتك وآخرتك ازاي تقراه كده ازاي نسرح فيه زي واحد يجي يقول لك انا ما بخشعش في الصلاة طب يا سيدي عايز ايه اخشع ازاي في الصلاة يا عم تخشع. انت لو عايز تخشع هتخشع ازاي وانا قلبي بايدي يا عم ربنا اداك قدرة انك لو عايز تخشع هتخشع اقول لك دليل انك انت لو عايز تخشع هتخشع اه شاب واقف مع بنت ست ساعات في ساحة الجامعة بي بيسرح لا يمكن شاب بيشيت عشر ساعات عشر ساعات مع فتاة على النت يسرح لا يمكن لا يمكن ما بيسرحش خالص يا اخوان شاب بيتفرج على مباراة زي مباراة الاهلي امبارح يسرح يسرح يا نهار ابيض ده مقام المشاهدة والفناء يسرح فين شاب بيتفرج على فيلم يسرح ما يسرحش ما يسرحش بعض اساتذة يعني كلية من الكليات كانوا بيصححوا في, في الورق فالدكتور اللي بيصحح ومعاه ناس بتراجع قال لهم اتحداكم حد يطلع لي غلطه ويصحح ويدي لهم الكراسات محدش عارف يطلع له غلطه جه اذان الظهر وقفوا صلوا الظهر مع بعض بعد الصلاه كلهم وقفوا هو احنا صلينا ثلاث ركعات ولا اربع ركعات مش عارفين صلوا ثلاثة ولا أربعة في الدنيا تركيز مية في المية أنت لو عايز تركز هتركز لو حبيت الصلاة هتركز لو حبيتي ربنا بصدق اللي أنت واقفة من إيديها تركزي رمضان جاي يوصل قلبك بكتاب الله تاني رمضان يا جماعة بس القضية ان احنا مش عايزين نقرا كلام الله نقرا كلام الله واحنا مش فاهمينه ومش عايشين لا ده احنا عايزين نقرا كلام الله واحنا عايشينه قوي يا جماعة واحنا حاسينه قوي عايزين مش المهم يا عم عشر ختمات المهم ان الايات تدخل قلبك المهم انك تعيشي المهم ان الايه تبكي منها الايات دي بكت عينين رسول الله صلى الله عليه وسلم الايات دي فتتت كبد صحابه رسول الله رضي الله عنهم يا اخواني عايزين نعيش المشاعر دي عايزين القران يغيرنا عايزين نقرا القراءه اللي تغير حياتنا وتغير كل حاجه فيها رمضان جاي رمضان جاي يصنع منك انسان جديد جديد بعزم جديد يا جماعه لازم انت بعد رمضان غير قبل رمضان يا اخواني السؤال الاخطر مش انت هتعمل في رمضان ايه انت هتخرج من رمضان بايه يا جماعه رمضان ده عامل زي 30 امتحان كل يوم امتحان على وقت السحور تستلم ورقه الاسئله ها جلسه الضحى صلوات الجماعه الصيام بايمان واحتساب ال- التراويح التهجد القران صنع المعروف والصدقات الدعوه انت بتستلم ورقه يا ترى تعمل فيها ايه امتحان يا جماعه رمضان امتحان يا اخوان والامتحان ده الوقت كل امتحان مدته ساعتين ثلاثه مفيش وقت محدش يضيع دقيقه رمضان امتحان محدش يضيع في دقيقه والامتحان بيبقى عايز تركيز كله قاعد مركز وقاعد يكتب محدش بيبص للي جنبه ابدا ابدا اللي مذاكر بيركز في الاجابه واللي مش مذاكر بيركز فرق الزميل وكله مركز كله مركز المفروض في رمضان كله يركز ما تلتفتش لحاجه ما ت- ما فيش لو تقول لي مسلسلات وانا جاي من على الطريق الدائري احنا فين يا جماعه الطريق الدائري من اوله لاخره على الجانبين اعلانات لتمثيليات رمضان في كافه القنوات احنا فين يا جماعه هو رمضان اتقلب سينما هو رمضان اتقلب سينما يا جماعه سبحان الله اعلانات تمثيليات تمثيليات تمثيليات تمثيليات على مدى الطريق الدائري من اوله لاخره في ايه يا اخوان اتقوا الله اتقوا الله والا رمضان يقول لكم ضيعكم الله كما ضيعتموني ولا رمضان يقولوا الاهل هذا الهراء النهارده يعني ادخل مكان أع- يعني مشاوير ادخل مكان تلاقي سبحان الله العظيم شغالين مثلا ايه قناة كلها تمثيلات 24 ساعه قلت سبحان الله ومن الناس من يتخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قاعدين يعرضوا تمثيليات الناس ما تروحش للدين وخلاص اي حاجه اي عناوين اي قصص اي سيناريوهات المهم الناس ما تفوتش لدين ربنا سبحانه وتعالى رمضان امتحان عايز تركيز تركيز كله تركيز الامتحان بعد ما بتخرجي منه بثانيه واحده لو اكتشفت غلطه عايزه تصلحيها ما عادش ينفع رمضان ندمت على اللي فات هتندم فين يا حبيبي خلص رمضان اللي جاي بقى ان شاء الله وعليك خير امتحان يا جماعه بيبقى اسئله الاسئله بتاعته مش مستوى واحد اسئله صعبه واسئله سهله اللي عايز يجيب تقدير لازم يجاوب على كله يا ترى هتعمل ايه في سؤال جلسه الضحى يا ترى هتعملي ايه في سؤال التهجد يا ترى هتعمل ايه في سؤال ختمات القران يا ترى هتعملي ايه في سؤال صنائع المعروف والصدقات والاطعام يا ترى هتعمل ايه في سؤال الدعوه الى الله يا جماعه في اسئله نجاح وفي اسئله تقدير كل امتحان كده اسئله التقدير 30 جلسه ضحى بتوع تقدير ما اقدرش اقعدهم انت بتاثر على تقديرك انا ما اعرفش ادعو الى الله انت حر بس بتاثر على تقديرك يا اخواني الامتحان على المنهج كله على الدين كله صيام وقيام وصلاه وصدقه ودعوه الدين كله عايز واحد بيطبق الدين كله عايز واحد دينه قوي في رمضان وانت معان يا باغي الخير اقبل هتعان من الله سبحانه وتعالى هتعان من الله الامتحان يا جماعه الامتحان في ثانويه عامه ممكن طالب بسبب درجه او درجتين يتغير كليته ويتغير مستقبله ويتغير كل حاجه ووظيفته وفلوسه كل حاجه بسبب درجه درجتين كذلك رمضان بسبب تقديرك فيه ممكن يتغير موقعك في الجنه ممكن يتغير حاجات كتير قوي يا جماعه يتغير حاجات كتير قوي رمضان امتحان حقيقي امتحان الورقه بتتشد في لحظه وبعد كده بتلاقي نفسك النتيجه بتاعتك يا دي يا دي يا اما خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له والعياذ بالله يا إما يا بشرى بقى أبشر أبشر بخير رمضان مر عليك منذ ولدتك أمك إخواني في الله رمضان جاي رمضان جاي رمضان جاي يرجع صلتك بالله تاني رمضان جاي يرجع صلة قلبك بالله تاني رمضان جاي ينور قلبك بالإيمان تاني يا جماعة انتوا عارفين سيدنا يعقوب لما جم ألقوا على وجهه قميص يوسف فارتد بصيرا هو قميص رمضان جاي يلقى على قلبك ترتد بصيرا رمضان يا جماعة ده موسم وصل السماء بالأرض الأرض بتشرف في تشريف عظيم ده ليلة القدر لوحدها ليله القدر الوحيده بينزل فيها ملائكه من السماء اكثر من عدد حصى الارض اكثر من عدد تراب الارض يعني كل دول نازلين يعبدوا في الارض يعني احنا منتظرين ضيوف كرام عظماء عظماء يا شرف الارض في رمضان لا ده اللي اخطر من كده ان الله يمهل في رمضان حتى اذا ذهب ثلث الليل الاول قال له هو تنزل الملك في بره رمضان في الاحاديث يعني على على على على اقوى اقوال العلماء بيبقى بعد مرور تلتين الليل يعني في التلت الاخير في رمضان بعد مرور التلت الاول يعني التلتين الاخيرين ده حديث صححه شيخ الالباني رحمه الله ان الله يمهل في رمضان حتى اذا مضى ثلث الليل الاول هبط إلى السماء الدنيا فقال هل من سائل يعطى هل من مستغفر يغفر له هل من تائب يتاب عليه يعني ايه يا اخواني يعني وانت راجع من التراويح كده ممكن يبدا وقتها كده تنزل الملك سبحانه وتعالى ليه رمضان ده ممكن يغير مستقبلك ليه رمضان ده ممكن يغير حياتك اخواني في الله رمضان ده رمضان ده جاي يوصل الامه بالله تاني قميص رمضان جاي يلقى على الامه فترتد بصيره مره اخرى رمضان جاي رمضان جاي عشان ينقذ الامه من عقبه ذنوبها ومن مكر اعدائها جاء رمضان وغزه محاصره جاء رمضان والاقصى محتل جاء رمضان والعراق ممزقه جاء رمضان وفتن الشيعه في كل دوله من دول العالم الاسلامي جاء رمضان واكبر اساتذه الدراسات الاسلاميه في امريكا اليهود في جامعه امريكا زي جامعه كاليفورنيا اليهود جاء رمضان والامه كما ترون من المعاصي جاء رمضان واعصار الدم قلب الامه وخيره شبابها على المصايف الوقتي في الاختلاط والمعازف جاء رمضان وحال الأمة كما ترون يا ترى يا إخواني يا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت بعد فجر يوم الاثنين قبل ما يموت بساعات عليه الصلاة والسلام لما كشف الستارة وبص للصحابة وهم بيصلوا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو الرسول عليه الصلاة والسلام دلوقتي كشف الستار علينا واحنا بنصلي التراويح هيتبسم حبيب الله صلى الله عليه وسلم هيتبسم رسول الله يا جماعه المعركه بقت سجال كل يوم واحد بيسلم واحد بيتنصر واحد بي بيؤمن واحد بيلحد واحد بيتوب وواحد بينتكس ايه المعركه السجال بين الحق والباطل ايام الصحابه ما كانتش كده ايام الصحابه كانت اكتساح اكتساح الحق مكتسح اكتسحوا كل الفلاسفة والنصارى واليهود والمذاهب والأفكار كله اكتسح لأن كان دينهم قوي رمضان المصنع اللي بيصنع الرجالة اللي هتقوم تدافع عن الدين تاني يعني انت يا ترى رمضان هيصنعك ولا لا رمضان هيصنعك ولا لا رمضان هيصنع رمضان مصنع يا جماعة بيصنع بيصنع أبطال الفتح في الأمة يا ترى رمضان هيصنعك يا ترى رمضان هيصنعك ولا لأ يا إخواني القنوات اللي بتعرض التمثيليات دهيت ليل نهار القنوات دي بتخسر ملايين دي مفاجأة في قنوات بتخسر ملايين شهريا قال لا المسلسلات ده يكون بيخسروا ملايين ش- أمال شغالين ليه ومن الناس من يشتري بيدفع بيخسر لهو الحديث تمثيليات واغاني ومعازف ليضل عن سبيل الله عشان ما حدش يعرف طريق ربنا عشان ما حدش يبقى عنده وقت يتفرج على قناه دينيه عشان ما حدش يروح يتوب ويقعد في الجبهه ويعتكف سبحان الله العظيم احنا الان يا اخواني رمضان ده شريان الاورطه بتاع الامه شريان الاورطه القلب طالع منه الاورطه بس الاورطه كل شرايين الجسم خارجه منه ومتفرعه منه يعني الاورطه ده الشريان اللي بعد كده كل الامداد الدموي للجسم خارج منه رمضان كده ده الشريان اللي كل الخير اللي في الامه بعد كده بيخرج منه عايزين يذبحوا الامه في شريان الحياه بتاعها ويقبل الله 1400 رمضان مروا على امه محمد انقذوها واقاموها 1400 رمضان منذ موت رسول الله صلى الله عليه وسلم 1430 رمضان منذ موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندري من غيرهم كان زمان الأمة فين رمضان جاي رمضان جاي ثق الموازين حسناتك كالجبال جبال الحسنات في أيام معدودات والمضاعفة في رمضان مستوى رهيب يا عم الشيخ في حديث بيقول ان النافلة في رمضان كفريضة ضعيف ياه يا خساره ده الواحد كان نفسه يعرف ان النافله فريضه ويقطع نفسه بقى في نوافل الصلاه ونوافل الذكر وجل يا حبيبي ده النافله بتضاعف اكتر من الفريضه الم تسمع الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره عمره في رمضان كحجه معي حج الرسول ما حجش غير حجه الفريضه اصلا عليه الصلاه والسلام كحجه معي يعني عمره لا فيها منى ولا عرفات ولا مناسك ولا جمرات ولا ذبح ولا عمره ما فيش ولا عرف ما فيش فيها الكلام ده كله ولا مزدلفه عدلت حجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الموضوع ده مئات الاضعاف بقى يعني والاف الاضعاف يعني الموضوع يا اخواني النافله اكتر من الفريضه كمان طب الفريضه بتضاعف قد ايه كفايه ان عباده واحده في رمضان وهي الصيام ثوابها اعلى من الشهاده في سبيل الله لو تساوى العمل طبعا لو تساوى العمل يعني ايه يعني الشهيد يجي يوم القيامه ها ريح الجرح بتاعته ايه ريح المسك الريح ريح المسك طب الصايم لا لا خلوف فم الصائم عند الله اطيب اطيب من ريح المسك يعني رمضان يا جماعه نسبه المضاعفه فيه رهيبه وكمان الزمن اللي احنا فيه المضاعفه اضعاف عن اي زمن 50 ضعف المضاعفه ايام الصحابه للعامل في ان اجر 50 منكم 50 ضعف المضاعفة عن ايام صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعه ربنا في سوره التحريم ذكر امرأة فرعون قبل مريم ابنة عمران وضرب الله مثلا للذين امنوا ها امرأة فرعون الآية اللي بعدها ومريم ابنة عمران طب ليه امرأة فرعون الأول لأن دي في بيئة فاسدة وصلحت إنما مريم في بيئة صالحة فقدمت امرأة عمران لأنها جهدت هذه البيئة يبقى اللي بيجاهد بيئة الفساد الوقتي وبيئة الضلال الوقتي وبيئة الشهوات الوقتي ويجتهد في رمضان تخيلوا إن رمضان بقى موسم غفلة رمضان رمضان بقى موسم كوره ومسلسلات ولسه مش عارف قاري اعلان جايزه الاولى مش عارف في الدوره الفلانيه 30000 جنيه جايزه الثانيه 20000 جنيه ايه يا اخواني يا اخواني رمضان يا اخواني رمضان يا إلهي لو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام حيا بين أظهرنا ماذا كان قال أمام ما يحدث الآن من سفة من سفة هؤلاء السفهاء الذين لا يدرون لله حرمة ولا لمواسم وأيام نفحات الله قدر لما رمضان يبقى موسم كور قبل الفطار وبعد الفطار وتمثيليات 24 ساعة إزاي؟ إزاي يا إخواني بأي وجه نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض رمضان جاي يثقل ميزانك بجبال حسنات يعني اللي اتسبق في الالتزام يلحق يعوض في رمضان كل اللي سبقوه في الالتزام يعني يا جماعة السلف لما كان بيروح منهم ليلة قيام في الأيام العادية كانوا بيعاقبوا نفسهم بسنة كاملة قضاء للقيام سنة كاملة قيام أمال ليلة من رمضان لو راحت ليلة من رمضان يا اللي قاعدين قدام المصايف ليلة من رمضان يا اللي رايحين الدورات الرمضانية ليلة من رمضان يا اللي قاعدين قدام التمثيليات ليله من رمضان يا اللي فاكرين رمضان رمضان بيحب السهر رمضان بيحب السهر رمضان بيحب الصلاه رمضان بيحب الصلاه لله سبحانه وتعالى ليله من رمضان تساوي ايه يا ابن احمد ربنا ده انت لو كنت مت شهيد السنه اللي فاتت لو كنت مت شهيد السنه اللي فاتت ما كانش مقامك هيبقى عند ربنا زي انك ادركت رمضان السنه دي واجتهدت فيه صح ولا لا صح ولا حديث طلحه اللي مات شهيد ها مات شهيد واللي مات بعده بسنه وادرك رمضان دخل الجنه قبله يعني انت لو كنت مت شهيد من سنه ما كنتش لحقت المقام اللي ربنا من بيه عليك الوقت بادراكك رمضان واجتهادك فيه اخواني في الله قضيه رمضان قضيه قضية في غاية الخطورة رمضان جاي يثقل موازينك بجبال الحسنات تاني رمضان رمضان جاي يا جماعة رمضان جاي ينقذنا رمضان جاي يصنعنا رمضان يا إخواني أنت عارف أنت عارف لو فرطت في رمضان هيضيع منك إيه انت عارف لو خسرت رمضان هتخسر ايه اسمع اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن خسائر المفرطين في رمضان وبيقول عليه الصلاه والسلام كان نفسي اعمل درس اسمه يوميات مفطر في رمضان الله المستعان مش عن اللي بيفطروا عمد لا عن اللي بيفطروا بسبب المرض في المستشفيات لما بيسمعوا احاديث رمضان وفضل رمضان وهم عارفين ان مش هيقدروا يطبقوا حاجه من الكلام ده بيتحسروا قد ايه نسال الله ان يعطيهم اجرهم كاملا كانهم سالمين معافين بفضله ومنه وكرمه انا عايزك تعرف انت في نعمه شكلها ايه انت عارف لو خسرت رمضان وفرطت فيها تخسر ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان ولم يغفر له ماله يا رسول الله واحد فدخل النار فأبعده الله وأسحقه اتنين خاب وخسر تلاتة رغم أنف امرئ ايه ده كل دي روايات أحاديث من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله وأسحقه البعيد يترمي في الواد السحيق في جهنم في أعماق جهنم السحيقة السحيق ده اللي هو لما الواحد لما لما الحاجة تبقى مسحوق زي مضرة والعياذ بالله خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له يعني إيه خاب يعني يا خيبة أمله يعني يا خيبة الرجا فيه يعني يا خيبته التقيلة يعني يا خيبة أمله لما يجري يحاول يشرب من إيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض يطرد يا خيبة أمله لما يجري يحاول يقف في ظل عرش الله يطرد يا خيبة أمله لما يحاول يستتر بأي حاجة من حر القيامة يطرد وخاسر يا خسارته الفادحة يا خسائره الفادحة بإنه ضيع رمضان اوعى تضيع رمضان اوعى تضيع رمضان اوعى تستهتر برمضان رمضان رمضان يا إخواني ده شهر ده شهر العمر كله ده شهر العمر كله الروايه الثالثه رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له يعني ايه راغم الرغم اللي هو التراب راغم يعني مناخيره تتحط في التراب يوم القيامه من الذل على اي حد يشيل عنه سيئه ما حدش يرضى يشيل عنه سيئه المراغم اللي هو المهرب والملاذ مش هيلاقي مهرب وملاذ يوم القيامه هو اللي قفلها على نفسه ال ال الارغام على الشيء اللي هو الاجبار والقهر عليه يجبر ويقهر والعياذ بالله على العذاب لانه لم يستثمر رمضان انت عارف لو خسرت رمضان هتخسر ايه انت عارفه لو لو صبرت في رمضان هتفوزي بايه انت عارفه لو صبرت في رمضان يا جماعه رمضان رمضان رمضان يناديك يا اخواني كل يوم مستنيك دعوتين دعوه وانت صايم ودعوه عند الفطار ودعوه بالليل وسبع ابواب السبع أب... السماوات ابوابها مفتوحه لدعائك وثمان ابواب الجنه مفتوحه للقبول في اي باب من ابواب اللي هيعمل لهذا الباب وابواب رحمه ربنا مفتوحه يا جماعه رمضان يا جماعه كل يوم فرصتين للعتق بالنهار وبالليل رمضان يا جماعه كل يوم فرحتين فرحه عند الفطار وفرحه مؤجله بقى ليوم ما تلقى الله سبحانه وتعالى رمضان يا اخواني رمضان كل ليله فرصه للعتق من النار رمضان كل ده هتضيعه ليه هتضيعه من ايدك ليه هتضيعه ليه انت عارف لو فزت برمضان هتترقى قد ايه لما عايزين بعد 30 يوم ان شاء الله باذن الله نعيش احساس فاتمهن فاتمهن يعني اتمينا المهمه 30 يوم الحمد لله 30 ليله الحمد لله ختمات الحمد لله هتكب اتمهن لما سيدنا ابراهيم اتمهن ربنا قال ايه بعدها قال اني جاعلك للناس اماما يعني ايه اترقى استعمل رقي فاز ربنا يقول لك بعد رمضان اني جاعلك للناس داعيه ربنا يقول لك بعد رمضان اني جاعلك للناس هاديه ربنا يقول لك بعد رمضان اني جاعلك صواما قواما جوائز الرحمن سبحانه وتعالى يعني اخواني في الله ادخل رمضان ادخل رمضان ادخل رمضان مهاجر زي الصحابه لما هاجروا الدنيا كلها وانطلقوا الى الله ادخل رمضان مجاهد رمضان معركه حياه او موت رمضان معركه نكون او لا نكون نبنى او لا نبنى نصل الى الله او لا نصل نستخدم لنصر الدين الله او لا نستخدم لو ما دفعتش مهر الجنه في رمضان هتدفعه امتى لو ما وصلتش لربنا في رمضان هتوصلي امتى لو ما تبتش في رمضان هتتوب امتى لو ما وصلتش الفردوس الاعلى في رمضان هتوصل امتى لو ما استعملتش في رمضان هتستعمل امتى امتى رمضان ده اعظم غنيمه في حياتك هتنقلك نقله تانية رمضان اعظم صفقه في حياتك هترفعك رفعه تانية رمضان اخطر معركه في حياتك لو انتصرت فيها هتتنقل درجات تانية عايزين نشحذ العزم على رمضان ادخل رمضان مجاهد ادخل رمضان مفتقر لفتح الله ما تقولش انا قادر على ذلك ان شئت لا قول يا رب افتح عليا قول اللهم اجعله خير رمضان مر علي في حياتي اخواني في الله التوصيات سريعا قبل أن آه، يعني ينفذ الوقت مننا التوصيات سريعا احنا معانا يا اخواني يعني جدولين انا كلمتكم عنهم الليله ولكن احنا عملنا يعني تصميمات جديده ليهم الج... ال... ال... الورقه الاولانيه اللي هي يوم في حياه صائم دهيت اللي هي جدول جدول مرتب لك اليوم طول كل يوم هتعمل ايه وحتى في الظهر بتاعه عملنا جدول محاسبة النفس في رمضان أعمال الجدول اللي في الوش ده تحاسب نفسك عليها يوم بيوم في ال 30 يوم يعني ده جدول ده برنامج وده الورقة ديت بقى اللي هي مشاريع رمضان يوم في حياة صائم برضه بس دي مشاريع بقى مشاريع يعني مش جدول مرتب لا دي مشاريع انت بقى شوف كل واحدة تتحط في أنهي وقت ايه الفرق بين دي وبين دي ورقة الجدول ديت في ناس عاملة زي القطر عايش شريطين ويمشي عرفنا اعمل ايه وانا اعمل وفي ناس عامله زي الطياره عرفني السكه منين وانا اطير بقى مالكش دعوه اطير ازاي فدول يناسبهم ورقه المشاريع الورقتين يا جماعه يعني مشجعين ورقه الجدول تحسسك ان كل دقيقه لها قيمه ورقه المشاريع تحسسك بروحانيات رمضان وايمانيات رمضان ونفحات رمضان وعطاءات رمضان الورقتين يا اخواني يعني بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى يعني يعني اظن بفضل الله ان يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى رزق توزيع منهم كميات ضخمه بفضل الله هم موجودين على الموقع للي عايز يسحبهم وموجود ترجمه بلغات كثيره اجنبيه للي عايز يسحبها برضه ويوزعها في الدول الاجنبيه باذن الله سبحانه وتعالى يعني ويكون له اجر نشر الخير طبعا في هذه البلاد القاحله الجدولين دول يا جماعه يعني عايزين عايزين بس لمحات بسرعه عنهم لمحات يعني اول حاجه اول حاجه قيام الليل ورد قيام الليل ليل رمضان ده ممكن يغير مستقبلك اول ليله في رمضان فتحت ابواب الجنه اخر ليله اذا كان اخر ليله يغفر الله لامتي طيب وكل ليله ي- يتنزل الله اذا ذهب ثلث الليل الاول يعني يا جماعه ليل رمضان ده ليل ممكن يغير مستقبلك طيب وبعد القيام جلسه الضحى بقى جلسه الضحى ديت يا اخواني الحجه اللي فاتت ديت قلت انا اطبق بقى ايه السنه في مواطن المشي وامشي في بعض المواطن يعني وامشي انا يا جماعه الواحد ذاق الموت يوميها يعني سبحان الله لما يجي ساعه ذكر بعد الفجر يتقال لك ده حجه وعمره كمان وتضيعها تضيعها ازاي تضيعها ازاي الواحد ساعات بيشوف في الحج مره كان الحج جليد تلج الواحد حس ان عقله هيطيش من الجليد يبقى لما يجي ساعة وانت قاعد في مسجد جنب مكة وتذكر الله بحجة وعمرة تضيعها تضيعها ازاي جلسة الضحى يا جماعة بعد جلسة الضحى احنا عاملين في الجدول انك انت يعني من بعد الضحى بقى لغاية العصر على راحتك واحنا في اجازة تفسير الجزء تفسير الجزء اللي هيتقري بالليل في التراويح يعني هتعمل ايه في تفسير الجزء ده يا اخواني المفروض كل برامج رمضان تفسير للقرآن ولكن لسه الامة ما ارتقتش انها تتلقى هذا الامر لسه الناس محتاجة تتوعظ هو ده السبب ان الدعاء بيوعظه انما رمضان شهر مدارسه كتاب الله سبحانه وتعالى بعد كده بعد العصر تقرا الجزء اللي هيتقري في التراويح بتدبر ليه يا حبيبي ما هو انت لما تقرا مره بعد العصر وتقرا نفس الجزء تاني بعد الفطار الساعه اللي بين المغرب والعشاء دي ما تضيعش تجري على الجامع تقراه تقراه وتكون قاريه مره وانت بتذاكر تفسيره او بتسمع تفسيره وتسمعه تاني في التراويح انت ماشي كده في خمس ختمات او ست ختمات مع بعض انت ماشي في ختمات مع بعض او وتقرا بيه تاني في التهجد انت كده فعلا بتزيد فعلا بتستفيد فعلا بتتبني فعلا رمضان بيغير في الامه فعلا لما دروس رمضان تبقى دروس تفسير اعرفوا ان الخلافه رجع وان التمكين جاي لان الامه رجعت لكتاب الله تاني بعد كده قبل الفطار بربع ساعة في المسجد الدعاء والتوجه والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى يا جماعة أهل النار لما بيقولوا ليقضي علينا ربك بيقولوا كده إمتى لما يتحرموا من كلمة يا رب ما يقدروش يعيشوا من غير كلمة يا رب خلاص يقضي علينا ربك هنعيش إزاي من غير كلمة يا رب من غير أمل من غير أمل ربنا بقى سبحانه وتعالى بيقول لك في رمضان وفي غير رمضان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ربنا بيؤكد لك أنا أقرب واحد ليك أجيب دعوة مش أجيب دعاء لأن دعوة دعوة هتجاب دعوة الداعي ربنا سماه داعي من كتر ما دعا إذا دعان فليستجيبوا لي زي ما استجبت لدعائك استجيب لندائي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون مش يا جماعة ربنا بيعاملك عشان يفيدك مش عشان يستفيد منك سبحانه وتعالى وده فرق العبودية لله عن العبودية للمخلوق العبودية للمخلوق انه يستخدمك في مصلحته العبودية لله انه يستخدمك في مصلحتك انت لعلهم يرشدون بعد كده بعد الافطار بقى الافطار خفيف يا جماعه الافطار خفيف يا جماعه يعني وجبه طفل يا جماعه يا اخواني لما الاكل بيتقل حوالي خمسة حوالي اكتر من 50% من دم الجسم بيروح المعده هتركز في ايه بقى يا جماعه ال- ال- ال- الفطار يبقى خفيف يا اخواني عشان نقدر ان احنا ان شاء الله نعبد ربنا في الليل بعد الفطار ما تنساش الساعه اللي بين المغرب والعشاء ممكن تجيب فيها جزء قران طيب وبعد كده التراويح يا جماعه كره جمهور العلماء أن يصلي إمام مسجد في رمضان بأقل من ختمة قرآن على مدى الشهر يعني المسجد اللي بيصلي بأقل من جزء ده مشكلة ممكن لو يتناسب مع ظروف الناس خلاص في المكان ده ولكن انت روح في مسجد بيصلي بجزء طب أنا إمام وبضطر أصلي في مسجد ما يصليش بجزء ابقى كمل انت يبقى كامل انت ده معنى قول الجمهور ده مكروه اصلا ان رمضان لا يعرض عرضه كامله القران لا يعرض عرضه كامله في رمضان بعد التراويح كل الكلام بقى ما حدش يتكلم مع حد ما حدش بقى حدش يتعب نفسه مع حد كل الكلام ليه يا اخواني يا اخواني رمضان مش رمضان لا ده قله الكلام دي بتديك عمر في عمرك قله الكلام عمر في عمرك يعني ايه يعني انت رمضان ده لما تقلل الكلام فيه انت بتوفر رمضان فوق رمضانك قله الكلام في رمضان قله الكلام تجري تاني عشان تنام عشان تصحى تتهجد يعني ايه تهجد تصلي لوحدك بقى تصلي لوحدك طب ليه عشان مش يبقى كل صلاه صلاه جماعيه تتعود على الصلاه لوحدك نتعود يا جماعه على الصلاه الفرديه عشان نتعود على قيام الليل بعد رمضان بعد كده السحور باذن الله سبحانه وتعالى السحور يا جماعه ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين قال لها اذا كان ده ثواب السحور امال ثواب الصيام ايه الاكل بقى عباده رمضان حول كل حياتك لعباده اللي هي النموذج العالي ان كل حاجه بقت عباده بتاكل عشان تعبد بتاكل عشان تصلي تراويح بتاكل عشان تصوم بتتقوى بال- بالدنيا على الدين نموذج الملائكيه في رمضان يا اخواني نموذج ان خلاص احنا كل حياتنا لله بعد كده في السحر الاعلى ما تنساش الخط الساخن اتنين اتنين اتنين ايه الخط الساخن ده ركعتين فيهم دمعتين الساعة 2 تطلب من ربنا فيهم اللي انت عايزه شوف ربنا سبحانه وتعالى يديك ايه شوف ربنا دعاء السحر الاعلى ده فيه اسرار يا اخواني وبعد كده تنزل بقى تصلي الفجر ما ننساش الاعتكاف يا جماعه ما ننساش الاعتكاف اللي هو الفرصه الاخيره بقى اللي هو الحصاد الاخير اللي هو قمه الانطلاق في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى ده الجدول اليومي ده شبه جدول يومي ده فكره المشاريع باختصار ولكن في مشاريع تانية خطيره صناعه المعروف الصدقات انك تجيب تمر وفي الشارع وانت رايح صلاه المغرب توزع انك تجيب وجبات وتنزل في الافت... في المواقف وقدام المستشفيات بالذات مستشفيات الطوارئ اللي ناس اتزنقوا فيها انك انت انك انت تعمل افطار يعني معانا يعني جمعيه آه، من الجمعيات ما شاء الله المنضبطه الجميله اللي فيها بفضل ومنه الله فكر وترتيب ونظام ونسق بفضل الله الواحد يعني بصراحه بفضل ومنه الله يعني فرحان ان يعني يبقى المشاريع الخيريه بتاعتنا مرتبه مرتبه وفيها منهجه اللي هي جمعيه خير زاد عامله مشروع في تفطير الصائمين يعني اثرت باذن الله سبحانه وتعالى ان احنا نعلن عنه المره دي لان انا دايما قبل اي رمضان قلبي بيذوب والله يا اخواني ان انا اعلن عن مشروع لتفطير الصائمين اي والله لان بحس ان كل واحد هيتبرع مثلا هيتبرع ب 100 جنيه يبقى في ميزانه 10 صائمين وفي ميزاني 10 صائمين يعني في ميزاني 10 ايام رمضان تفطير صايم رمضان مش صايم اي يوم كمان الواحد بيحس ان مشروع تفطير الصائمين بالذات بالذات يعني سبحان الله المشاريع الخيريه دي المشاريع الجميله دي المشاريع اللي الواحد بيحس فيها ان بفضل ومنه الله ثواب جميل ثواب عالي ثواب عالي بس يعني قلوبنا تستجيب لهذا الامر هكلمكم عن المشروع ده دلوقتي ولكن يعني يعني نرجع بس لموضوع صنايع المعروف انك انت تجيب شنط و- و- وتودي للاسر ايه المشكله قوم يا عم لا هات لك 2000 3000 جنيه وانزل اعمل كل السوبر ماركتات دلوقتي تقول لك شنطه رمضان بنعملها يعني يعني بسيطه هات لك 50 شنطه رمضان يا عم وانزل على اسر فقيره يا عم انزل على قر- قربك الفقراء انزل على فقراء قريتك انزل على فقراء يعرفهم اي حد هتلاقي كتير كتير في هذه الايام المشروع اللي ما ننساهوش الوقت برضو قبل ما نختم الحلقه اللي هو الدعوه الى الله ده سؤال تقدير في رمضان الناس في رمضان عايزه حد يكلمها عن ربنا حد يذكرها ربنا يعيننا يا رب في رمضان ان احنا نذكر به ليلا ونهارا ربنا يعيننا ان احنا في رمضان نبقى هداه مهتدين ان في رمضان نبقى نور للخلق نور للخلق كل واحد هيتوب الى الله في رمضان بسبب كتيبات جبتها ووزعتيها شرايط جبتها ووزعتها على يعني اي حد نا- سواقين مواقف اخوه اصدقاء اقارب ارحام اي حد اي حد هيتوب في رمضان في ميزانك اي حد كلمته خدته معاك في ايدك تراويح والتهجد يبقى ان شاء الله في ميزانك آه، كل واحد هيعرف مقامه بعد 72 ساعه اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك ربنا اقامك فين في رمضان هتعرف مقامك عند الله حدش يقول الكلام كتير مشاريع كتير يا جماعه رمضان فيه نفحات وتيسيرات يا باغي الخير اقبل بس انت انوي وشوف المعونه اللي انت عمرك ما شفتها في حياتك لو رمضان الاربع لان استطلاع الرؤيه الثلاث بالليل لو الاربع او الخميس لو الاربع يبقى مغرب الثلاث اول صلاه في رمضان اول صلاه صلاه الشوق بقى صلاه اشواق 11 شهر لو رمضان الخميس يبقى مغرب الاربع اول صلاه في رمضان نستقبل رمضان باشواق وافراح باذن الله سبحانه وتعالى ونجدد التوبه مع الله قبل رمضان بالنسبه للورقتين ورقه الجدول وورقه المشاريع للي عايز يعني منهم كميات بحيث ان هو ينشرها في كل مكان ويعاهد اللي هياخدها انه يطبق اللي فيها باذن الله سبحانه وتعالى للي عايز واحده منهم او عايز الاثنين باذن الله الرقم اللي قلت لكم المره اللي فاتت يا جماعه مش معنى ان رمضان بعد ثلاث ايام ان خلاص لا ده جوه رمضان نجيب ونوزع ايه المشكله ده 30 يوم 30 يوم ايه المشكله لغايه رمضان وجوه رمضان ونوزع يا جماعه ونجيب الرقم بتاع هاتين الورقتين 010 900 15 83 يعني يعني 010 900 15 83 طبعا كل واحد معاه محمول ويكتب بسرعه او ورقه وقلم ويكتب بسرعه باذن الله تاني الرقم بتاع الورقتين لاخر مره 010 900 15 83 يعني الرقم مشغول ولا اي حاجه طبعا حاجه يعني ايه يعني تتصل بعد شويه ان شاء الله المشروع بقى الجميل بقى مشروع تفطير الصائمين اللي بنختم بيه يعني الدروس اللي احنا بقالنا حوالي ثلاث شهور مع بعض فيها في يعني هذه القناة الطيبة بإذن الله سبحانه وتعالى يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا جميعا وأن يرقينا في الأعمال الصالحة وأن ي- وأن ينفي عنا ذنوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه المشروع الجميل بقى اللي بنختم بيه يعني دروس الثلاث شهور دهيت بإذن الله اللي هو يعني مشروع جمعية خير زاد الخيرية بإذن الله وأتمنى أن أي حد يعني في أي مكان يعمله المشروع يعني الفكرة بتاعت يعني جزء من مشروع الإطعام ان هم يعني اي جمعيه خيريه في اي مكان ممكن تعمل الموضوع ده الجميل ده يجيبوا اطباق بلاستيك ويحطوها العصر في المسجد يقوم كل واحد يعرف مراته انها تطبخ زياده وجبه او اتنين او تلاته ويقوم واخد طبقين او تلاته مدهم لمراته حاطه فيهم الوجبات هم يقوموا رايحين واخدين الوجبات وموزعينها على فقراء هذه البلد على فقراء هذه البلد او القرى المجاوره يعني ده مشروع جميل وان كان يعني ايه بالنسبه لخير زاد هيبقى خاص بالمدينه بتاعتهم ولكن المشروع الجميل اللي هنشاركهم فيه مشروع تفطير الصائمين في رمضان مشروع ان هم بيعملوا مطبخ ويجيبوا الاكل ويعملوا وجبات ويوزعوها على الصائمين مشروع جميل قوي يا جماعه مشروع جميل الرقم بتاع آه، جمعيه خير زاد الرقم الخيري بقى للي عايز يتبرع ان شاء الله باذن الله يعرف رقم حسابهم وكده يعني ان شاء الله 011 61 22 تلات اصفار صفر 11 61 22 تلات اصفار تالت صفر 11 61 22 تلات اصفار اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نستعد لرمضان باذن الله سبحانه وتعالى الاعظم موسم جاءت في حياتنا ربنا يجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم امين اللهم اجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم اجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم يا ربنا اقمنا فيه على مرادك منا اللهم افتح لنا فيه في طاعتك وابتغاء مرضاتك اللهم يا ربنا بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين اللهم اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم يا ربنا املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين اللهم يا رب اعمر اوقاتنا في رمضان بطاعتك وابتغاء مرضاتك اللهم اعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ردنا فيه بالقليل من النوم وبالقليل من المطعم والمشرب اللهم اقمنا فيه على مرادك منا اللهم اجعلنا فيه من الفائزين واجعلنا به من المفلحين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم اجعله فتحا على أمة حبيبك اللهم اجعله فتحا على رجالها ونسائها وشبابها وفتياتها وأطفالها اللهم اجعله فتحا على عبادها وعلمائها ودعاتها ومجاهديها اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فرج كرباتنا وكربات المسلمين اللهم أد الدين عن المدينين اللهم يا رب فرج كرب أمة محمد اللهم يا رب اهدها بهداك اللهم اهدها بهداك اللهم اهدها بهداك اللهم اجعل رمضان هذا فتحا في هداية الأمة برحمتك يا رب العالمين برحمتك يا مولانا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم